إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلا زال حديثنا موصولا مع هذه الخاطرة من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله تعالى وهو كان في سبيل الرد على الذين ذموا الدنيا بإطلاق فبين أن الدنيا ليست مذمومة بإطلاق إنما يذم فيها فعل الجاهل والعاصي أما ما خلقه الله تبارك وتعالى للناس ليستعينوا به على عبادته تبارك وتعالى فإن المرء لو استعمله على الوجه المشروع كان ممدوحا لا مذموما إذ أن الله عز وجل أذن له في استعماله وذكر أشياء ضرورية لا يستغني المرء عنها فذكر المال وذكر النكاح وتكلمنا عن هذين في ما سبق واليوم نتكلم عن المحور الثالث الذي اختاره ابن الجوزي وهو من الدنيا للدلالة على أنه لا يذم بل التقعر في تركه هو المذموم كما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى بعد ذلك فقال رحمه الله تعالى وأما المطعم فالمراد منه تقوية هذا البدن لخدمة لخدمة الله عز وجل طبعا هو ابن الجوزي يكرر لفظ الخدمة وأنا أتحاشاه إنما أقول لعبادة الله عز وجل لأن لفظ الخدمة برضو فيه نظر ولم يجري على لسان أحد من السلف فيما أعلم فإذا أنا وجدت لفظة الخدمة أنا سأبدلها إلى لفظة العبادة وأما المطعم فالمراد منه تقوية هذا البدن لعبادة الله عز وجل وحق على ذي الناقة أن يكرمها لتحمله ويقصد بالناقة هنا البدن لأن البدن هو الذي يحمل الروح والبدن مطية الآدمي في حياته حتى إذا مات دخلت الروح في بدن آخر يناسب الخلود إما الخلود في الجنة نسأل الله غنمها أو في النار نسأل الله عز وجل أن يجنبنا غرمها فالبدن مطية الروح هذه الروح يركبها تركب هذا البدن في مدة الحياة الدنيا ولذلك إذا مات فنى فنيت هذه المطية ثم يبدل تبدل الأجساد بأجساد أخرى فهذه الناقة التي تحمل روحك أو هذه المطية التي تحمل روحك حق عليك أن تكرمها لتحمل هذه الروح وفي زمان اختفاء سفيان الثوري رحمه الله كان يختفي بين الناس حول الكعبة فأخته علمت أن بعض تلاميذه وهو أبو شهاب الحناط ذاهب إلى مكة فأعطته طعاما أعطته سويقا وسمنا وكعكا و قال فبحثت عن سفيان وكان مختفيا في الناس فلما ألقيت عليه السلام ما رد علي ليه خايف يبقى عيب يعني خشي أن يكون جاسوسا يعني وهو هربان تايه في الناس فلما قال له أنا جئتك من عند أختك بزاد قال فهب وقال قرب هذا بسرعة قال فأكل أكلا جيدا ثم قام إلى الفجر قام يصلي يعني إلى الفجر قال ثم التفت إلي وقال كد الحمار قال له اعلف الحمار ثم كده أكله وشغله ده مثل يعني ضربه سفيان كد قال اعلف الحمار ثم كده يعني ان هو الذي منعه من القيام الجوع عايز عايز يقوم لكن من شدة الجوع يعني بدنه او قدماه لا تحملانه في بقى الانسان الذي يفهم لماذا خلق لا يجوز له ان يعذب هذه المطيه ولا ان يقلل من قوتها لانها هي التي تحمل الروح واعظم الناس عذابا من رزق همه عاليه مع بدن ضعيف عايز يعمل كل حاجه لكن بدنه لا يساعده وكانت حفصه بنت سيرين رحمها الله تقول يا معشر الشباب اعبدوا الله في الشباب فاني رايت العباده في الشباب وهذا الاثر لحفصه رحمها الله قراته قديما قديما يعني في ابان عهدي للطلب يعني ما احسست بهذه الكلمه الا بعدما شخنا وكبرنا وعجز المرء ان يوفي ما يريده من العلم احيانا كان مثلا الانسان ينشط فاظل مثلا اكثر من 15 ساعه لا اكل ولا امل ولا اشعر اطلاقا انني جالس على الكرسي ولا ان انا تعبان يعني حديث اذا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم انا اذكر انني لما خرجته في بذل الاحسان الجزء الثاني من بذل الاحسان بتقريب سنن النسائي ابي عبد الرحمن هذا الحديث طال بحثي فيه أكثر من عشرة أيام وخرجت في النهاية بجزء كبير يعني يقارب السبعين صفحة من طرق هذا الحديث والعلل بتاعة هذه الطرق ومناقشة أهل العلم فيه وبسط ال... وما شعرت هذا الحديث بالذات يعني أنا أذكره مع حديث القلتين ومع حديث عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا فأقول له دع لي دع لي دي ثلاث أحاديث مرت بي في كتاب بذل الإحسان مع حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أربعة أحاديث أذكر أن كل حديث أقل حديث ده أخذ حوالي خمسة أيام أو أربعة أيام ليه كان في همة وكان أيضا في صحة أنك أنت تستطيع أن تقف أكثر من عشر ساعات تقف لأن طالب العلم الذي يعمل في التحقيق والتحرير وليس في النقل بيبقى شغال زي العتال ممكن يمشي له في الليلة 2 3 كيلو اللي هي مسافة الغرفة أو مسافة المسكن اللي هو مخصصه للمكتبة رايح جاي رايح جاي أنا أفترض أنه 4 متر مثلا بتفضل لمدة عشر ساعات أو أو يعني طول الليل رايح جاي رايح جاي تشيل الكتب وتجيبها وتحطها على المكتب تلاقي الكتب قد كده تاخد اللي أنت عايزه منها وبعدين تقوم حاطط كتب على الأرفف تاني وتجيب كتب تاني شغال على التاب تلاقي الرص قد كده ووشك مش باين من الرصة شغال رايح جاي رايح جاي ده اللي هو إيه الذي يعمل بالتحرير طبعا هناك فرق بين تحرير العلم وبين النقل انما يعرف قدر المرء بتحرير مواضع الخلاف كما قال الشافعي رحمه الله انما العلم هو معرفه اختلاف الناس عارف القول ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه وفي الاخر ما هو الصواب من ذلك كله هذا هو العلم لكن لما بتضعف منة الطالب اللي هو لم, لم يذاكر وقلت مرحلة الخمول مرحلة الخمول هي مرحلة الطلب مفيش حد عارفه لما بيطلع من الباب ما فيش حد لا بينتظره ولا حد بيقول له انا عندي مشكله ولا حد بيقول له هات لي علاج ولا حد بيقول له انا عايز اسالك سؤال ولا الكلام ده ما فيش حد ليه لا لا يفطن ولا لسه ما كبرش لسه لم يبرز فانا مستريح يصلي في الجماعه ممكن مفيش حد يقول له السلام عليكم كمان ويطلع من المسجد هادئ ورايق وتمام التمام بحسدهم والله لما اشوف ال- كده بحسدهم على ال- على اللي هم فيه فمرحله الخمول ممكن تبقى مرحله قصيره في حياه الطالب وبعدين دخل في اتون العمل مطلوب بقى منه محاضرة هنا ومحاضرة هناك وبتاع وثلاث محاضرات في اليوم وعمال يلف في البلاد عشان يدي خطبة الجمعة وعشان يدي درس وعشان يدي بتاع ما لحقش يتهنى بمرحلة الخمول فما عندوش علم هو دوبك اخد ايه اخد شوية كده من ال- العلم فلما يتصدر للتأليف ما عندوش هيحرر ايه بقى ان شاء الله ما هو ما عندوش مدرسة الأصول ولا استطعم الأصول ولا لحق يعمل حاجة ومطلوب منه كتب بقى خلاص ما هو بقى شيخ ويروح كل مكان وبتاع فلازم ابقى مؤلف حتى لو انت قلت له اشتغل مصحح في دار نشر مصحح مصحح بتاعي انا مؤلف مع ان لم يكن يتصدر لتصحيح الكتب الا افذاذ العلماء لان مين اللي يعرف غلط المؤلف الا واحد عالم علمه اعلى من المؤلف كان الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني هذا الامام الذي لا يعرف قدره إلا من درس الحديث كان مصححا للكتب في حيدر أباد في الهند وهو اللي طلع لنا التاريخ الكبير للبخاري طلع لنا الجرح والتعديل ابن أبي حاتم طلع لنا جزء من سنن البيهقي لحد الجزء الرابع أظن وطلع كتاب الكفاية في علوم الرواية طلع الإكمال لابن ماكولة طلع الأنساب للسمعاني طلع تاريخ جرجان لحمزة السهمي طلع كتب كل كتاب سبيك الذهب ده غير بقى التنكيل كتاب التنكيل ده جوهرة جوهرة الكتاب ده أنا نسخته لنفسي لما كنت فقيرا ما عنديش فلوس نسخت هذا الكتاب لنفسي لذلك الكتاب ده حفظ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل كتاب جوهرة أو ده كان كان مصحح النهارده بقى لما هان العلم اللي بيصحح كتبي كان في بيروت أنا ذاك لما كنت بطبع كتبي في بيروت شوية بنات بنات ليه عشان العمالة المرتب البنات صغير قليل فيجي لي الكتاب في تجارب الطبع ما فيه, فيه العجر والبجر اللي انا برضو كانت موجود في يا عم انت ما بتصحش كتير بقول له معلش اصل البنات ما خدوش بالك بنات ايه بقى؟ قال بنات اللي هم مصححات وبتاع قال بنات تصحح آه كتب الحديث واسامي رواه الحديث ما انا بقول لك العمليه فتقول له الشاب مصحح يقول لك لا مصحح ليه ده انا مؤلف على سن ورمح طب يا مؤلف وريني الكتاب بتاعك يوم داخل ما هو عايز بيقلب في خلال اسبوع يكون اشتغل له كتاب ولا حاجه عشان برضه ايه يجيب قرشين عشان يستعين بهم على الحياه يجيب لك بقى من كتب الناس ودلوقتي مكنه التصوير بقت مبذوله كان زمان لما يقول قال ابن القيم هينقل عشر ورقات من ابن القيم كتير ايده هتوجعه مش فاضي عايز يدخل في مؤلف تاني لان تعاقد بقى مع الدار دي والدار دي والدار دي آه خلاص يبقى المؤلف قص والزق بقى قال ابن القيم يقص ابن القيم ويلزق ويقص ويلزق قال ابن تيمية قال ابن حجر قال السيوطي قال ال... وإذا به طلع في خلال مثلا أسبوع ولا حاجة طلع له كتاب بتاع 160 صفحة ويظن إن طالما اسمه نزل في الأسواق وبقى موجود على الأرصفة إنه خلاص بقى إيه تعاظم في نفسه لا العلم ليس هكذا إنما العلم هو التحرير إنك أنت تحرر مواضع النزاع آه فنرجع إلى ما كان ابن الجوزي يقول يبقى لسان العاقل هو الذي يكرم هذا البدن فطول ما انت عندك صحة طول ما انت بتخدم العلم وبتخدم الدعوة فما يجيش واحد بقى يقلل من أكله ومن شربه بحيث أنه كما ذكر ابن الجوزي رجل كان يصلي قاعدا بسبب إيه عمال مش عايز ياكل إيه فايدة طب صلي قاعدا إزاي تصلي قاعدا وأنت قادر على القيام بتبقى الصلاة باطلة لكن ده جاهل مش عارف حاجة لو أنه مشى على قانون الفقهاء لعلم أن أن ترك الأكل في هذه الحالة إثم وأنه لا يمدح به بل يذم فيبقى ال- الكلام حفصة بنت سيرين يوضع بقى أمامكم يعني الشباب يعرف أن مرحلة الشباب دي أعظم وأفضل المراحل اللي الطالب يبذل فيها حشاشة نفسه في سبيل طلب العلم خلاصة الكلام أن هذا البدن أمانة حملك الله عز وجل حفظها فاحفظها لتتم لك عبادة الله تبارك وتعالى إنما تجوع نفسك والكلام ده قال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم في مسألة إنه يعنيك بالعكس نزل لك الرخص كمان ليه نزل الرخص ليضع عنك العذاب لأن تعذيب البشر ليس مرادا إنما المراد أنه إذا لابس العمل مشقة اصبر على المشقة لكن ما تعذبش نفسك ابتداء لأن الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فيقول ابن الجوزي حق على ذي الناقة أن يكرمها لتحمله وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل ما وجد بمعنى أنه لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن عافته نفسه تركه وكان بعض الناس الأذكياء كان لما مراته تطبخ له أكله ويكون الطبيخ مش مظبوط يقول ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط ها هذا برضه ايه يعني عايز يقول انت ما طبختيش كويس يعني بس ايه باسلوب رفيق يعني يعني انه لو لو عاب لعبت انا لكنه كان ايه كان متبعا فما كان يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا بل انه صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل البيت فسال عن الطعام لم يجده فينوي الصيام ينوي الصيام الهدي هذا كان مريحا كان مريحا في بعض الناس عندهم بسبب المسألة دي بيعملوا إزعاج لا آخر له وإذا طبق معين مش موجود وإذا الصنف المعين مش موجود تبقى مشكلة إنسان مش مريح تبقى المرأة عمالة تلف حوالين نفسها طب أعمل إيه طب أخلي إيه طب أعمل له إيه الكلام ده بيبقى متعب لا النبي عليه الصلاة والسلام كان مريحا جدا ما صاحبه احد قط فاخذ عليه مثقال ذره من المؤاخذه من المؤاخذه يعني شوف في اكثر من ان انس رضي الله عنه يخدمه تسع سنين يقول انس ما قال لي قط لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء تركته لم تركته تسع سنين واحد بيخدم واحد وفي في كتاب اخلاق النبي لابي الشيخ يقول انس كلاما معناه ولم اكو على مستوى الخدمه يعني يعني ما كنتش انا ايه بعمل له اللي هو عايزه بالضبط ومع ذلك ما عاب قط يعني هذا الصبر هذا صبر ما له اخر ان هو لا يعاتب احدا ليه العتاب كثيرا ما يفسد الود لما تقول ليه ما عملتش ليه ما خليتش ليه جيت ليه رحت ليه قعدت ليه قمت الإنسان بيتضجر من كثرة العتاب وأفضل الناس من ترك المعاتبة إلا ما كان في أمر الشرع إنما إذا كان في أمر الدنيا وكان الأمر محتملا فإنه يترك المعاتبة فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل ما وجد فإن وجد اللحم أكله وكان يأكل لحم الدجاج كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين واحب الاشياء اليه الحلوى والعسل وهذا كما في حديث عائشه رضي الله عنه عنها وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم انه امتنع من مباح الكلام ده برضو ايه آه انا عايز اعقب عليه عشان بس بعض الناس ما تعقبش ابن الجوزي فيه الحديث الذي ذكرته انه كان اذا اشتهته نفسه اكله والا تركه يبقى ده يدل على انه ترك مباحا مش كده ولا ايه لان لان زي الضب مثلا الضب كان الصحابه ياكلون الضب والنبي صلى الله عليه وسلم لا ياكله فقيل له في ذلك قال ليس بارض قومي يعني لما شب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش الضب بيتاكل في مكه فلم يتعود عليه واللي يعرف الضب ممكن يقرف منه يعني انا لما ذهبت الى السعوديه مره وفي بعض الناس اصطاد ضبا من الجبل وحطه بقى في الحله وهات يا ايه والنار بت الميه بتغلي والكلام ده يفضل الضب يتنطط لحد اخر نفس يعني ممكن يفضل ثلاث ساعات في الحله والميه تغلي وهو يتنطط يعني انت لو مش متعود على الضرب ما مش ممكن تقرب له وممكن تت- نفسك تعارفه تماما هم ما شاء الله بيلهطوه لهط يعني ما عندوش مشاكل في المسألة دي ليه طمع لقاه في الجبل وبيجري وراه ويجيبه ويصطاده والكلام ده فالرسول عليه الصلاة والسلام ايه ما كان يأكل الضب وكان أصحابه يأكلونه إذا هو مباح لكن هو ابن الجوزي يريد أن يقول عايز في كلمة وما امتنع عن المباح يرد على أهل التصوف اللي هم إيه جعلوا الجوع رياضة وجعلوه مذهبا بحيث ان لو واحد شاف واحد بياكل يقول له خليك كل كل ما انتش نافع ولا هتورد على لا بيرد على دول ما يقصدش ابن الجوزي الكلام يعني ظاهر الكلام انهما امتنع عن مباح لا امتنع من بعض المباحات التي عافتها نفسه صلى الله عليه وسلم قال وجيء علي رضي الله عنه بفالوذج الفالوذج حاجة زي العصيدة كده وكانت طبعا محببة ودي كانت أكل الملوك فالوذج يعني يوضع على موائد الملوك زي الملوخية الملوخية أصلها كان اسمها ملوكية مش ملوخية ملوكية ليه ما كان يأكلها إلا الملوك ثم هانت ها حتى أكلناها يعني ما عادش آه، فسبحان من آه، يعني آه، و- وجيء علي رضي الله عنه بفالوذج فأكل منه وقال ما هذا قال قالوا يوم النوروز والنوروز ده أحد إيه أعياد الكفر فقال نورزون كل يوم هكذا نقل ابن الجوزي رحمه الله لما فتشت عن هذا الأثر الحقيقة وجدت آه، ابن الجوزي رحمه الله آه، أخطأ في نقل هذا الأثر هنا أولا اللي روى الأثر ده البيهقي في سننه الكبير ووضعه تحت عنوان باب كراهية مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم ومهرجاناتهم معنى يعني تقريبا الإيه الداء ده التبويب وأورد فيه أثرا لعبد الله بن عمرو بن العاص ينهى فيه المسلمين أن يشاركوا غيرهم في أعيادهم وقال من بنى دارا يعني في بلاد الكفر يعني أو شاركهم في أعيادهم حشر يوم القيامة معهم ونقل أيضا عن عمر بن الخطاب ولا أظنه يصح من جهة الإسناد عن عمر بن الخطاب أنه نهى أيضا عن مشاركة الكافرين في أعيادهم وهذا الأثر الذي أورده البيهقي تحت النهي طبعا ابن الجوزي لما نقل هذا الأثر نقله على أساس أن ده إذن في الأكل مش كده لما قال نورزونا كل يوم يعني ما لم يمتنع لأن ابن الجوزي يقول يدلل بأدلة على أن الفضلاء لم يمتنعوا من أكل مباح حتى لو كان الفالوذج نفسه حتى لو كان الفالوذج نفسه فابن الجوزي رحمه الله نقل هذا وكما قلت عن علي ولا يصح ابتداء من جهة الإسناد لأن الإسناد كله إلى محمد بن سيرين صحيح نقاوة نقاوة يعني شو بيرويه ال- ال- البيهقي عن شيخه أبي عبد الله الحاكم قال حدثنا محمد بن يعقوب أو العباس آه، عن الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن حماد بن زيد عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين أن عليا لو أنا قلت وأخرج البيهقي بإسناد صحيح إلى محمد بن سيرين أن عليا الكلام ده فاكرين نحن قلنا نبهنا على هذا الكلام ولا كان آه، أنتم ما حضرتوش آه، لما نقول إذا أنا أردت أن أصحح إسنادا أو أحكم على إسناد فوقفت في التصحيح عند راو من رواة الإسناد وفوق هذا الراوي لسه بعض الرواه اعلم ان فوق هذا الراوي الذي وقفت عنده عله يعني انا دلوقتي قلت ايه لما ذكرت الاسناد طبعا كلهم ائمه الحاكم والشيخ محمد بن يعقوب والحسن بن علي بن عفان العامري ابو اسامه حماد بن زيد هشام بن حسان محمد بن سيرين اسناد زي سبيكه الدهب فأنا لما أجي أقول وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى محمد بن سيرين طب ليه ما قلتش إلى علي أكيد في حاجة والمحدثون لا يفعلون هذا إلا لعلة وإلا لو الإسناد كله صحيح من أوله إلى آخره كنت قلت وروى البيهقي بإسناد صحيح عن علي أنه قال كذا كذا طب ليه وقفت عن محمد بن سيرين أكيد فوق محمد بن سيرين علة من العلل عشان كده أنا وقفت في تصحيح الإسناد إليه الكلام مفهوم ولا أنا مع نفسي جميل أنا راضي منكم بالموافقة ليه بقى فين العلة هنا قال لك محمد بن سيرين لم يدرك عليا لم يدرك علي بن أبي طالب يبقى الإسناد إيه منقطع منقطع بين محمد بن سيرين وبين علي بن ابي طالب شوف العلم نوره وعلم الحديث ينور لك الدنيا على طول والذي لا يدرس علم الحديث يفضل طول عمره ضارب لخمه ليه لان هو لو جاله في في في في باب الحجاج عمال يحتج بادله وهو مش عارف صحيح ولا ضعيف الخصم بتاعه ممكن يقول له دليلك ضعيف حتى لو كان في البخاري يقول له دليلك ضعيف ليه دليل ضعيف ليه اثبت اثبت ان دليلك صحيح انا مش عارف اتكلم ولا يقول له فلان رواه ولا فلان خالف فلانا ولا الاسناد صحيح ولا الكلام ده حتى لو نقل له كلام بعض اهل العلم قال له ده فلان صحح يقول له فلان غلطان ازاي غلطان زي الناس اثبت لان في باب المناظره ما ينفعش التقليد لا يصلح في باب المناظره ان تقلد انما في باب المناظره ينبغي ان تحتج بالادله انما تقول لي فلان هجيب لك قباله فلان هتقول لي قال الشافعي اقول لك قال مالك قال ابو حنيفه اقول لك قال احمد خلاص الاحنا زي بعض طب هنفضل في في الحدوته دي لحد امتى تجيب لي واحد اجيب لك واحد قباله فيبقى خلاص نحي عنا الرجال وهنجيبهم بعد كده لان مفيش حد يقول لي ايه قول الشافعي ملوش قيمه ولا قول مالك ولا حد من العلماء لا بس بعد ما تؤسس دليلك تقول وبقولي قال احمد وقال مالك وقال الشافعي والعلماء الفضلاء قالوا كذا كذا كذا بس تاخر الكلام ده لبعدين ما تبتديش من الاول باقوال العلماء لان قول العالم مهما جل لا يعد دليلا الا على العوام بس لكن احنا في باب المناظره ولا يناظر الا رجل فاهم معنى المناظره ودارس الكتب والادله انما العوام اللي جاي يستفتي ياخد فتوى ومش داخل معاك في مناظره يكفي ان تقول له جائز غير جائز وهذا قول الشافعي قول مالك قول سفيان خلاص لانه مش هيقول لك لا م? فدلوقتي البيهقي حتى لو صح هذا لو لو لو ان ابن الجوزي لم ينقل هذا على سبيل الخطا لما صح عن علي رضي الله عنه ليه؟ لهذه العلة في الإسناد وهي الانقطاع بين محمد ابن سيرين وبين علي بن أبي طالب. لكن ابن الجوزي لكن البيهقي لما روى هذا الأثر قال أبو أسامة حماد ابن أسامة أحد رواة الحديث كره علي أن يقال نيروز قلب الكلمة وإنما قالها علي على سبيل الإنكار وليس على سبيل الموافقة ولذلك قال البيهقي عقب هذا الخبر إنما كره علي بن أبي طالب يعني أن يخص يوم في الشرع لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوا ما بتك... ما بتاكلوش الفلوزة ده كل يوم ليه قال لك علشان آآ آآ النهارده يوم النيروز فكره ان يخص يوم حتى لو كان هذا اليوم فيه أكل وشرب إذا كان الذي ابتدأ هذه العادة رجلا كافرا فتدرك بقى خروج المسلمين في مثل عيد زي شم النسيم الذي يملأ الحدائق ويملأ الشوارع هم المسلمون عيد الحب برضه طالعين محمرين الدنيا ومش هتلاقي احمر من كده ها محمرين الدنيا كله ايه يا ابني الدنيا حمرا ليه كده قال لك عيد الحب فالنتاين ما عندكش خبر ولا ايه لا ما عنديش خبر بيه يطلع ايه فالنتاين عرفش انا مش قال القصه بس كان باقي في ذهني بقايا كلام لواحد ان في واحد يعني ضحى بنفسه عشان حبيبته والكلام ده ما اعرفش ارجو ان انا شربك برضه في في المعلومات لكن او على الاقل حاجه مش بتاعت المسلمين تطلعوا ليه تكثروا سواد الكفر ليه أو أولم ينهى المسلمون عن ذلك أولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري وده اللي حاصل اهو حتى الولاد النهارده كل التيشيرتات اللي بيلبسوها عليها كلام اجنبي الكلام ده مش جاي عفو الخاطر هذا الكلام مقصود ان يبقى الحرف اللاتيني او الحرف الانجليزي آه بالنسبه بالنسبه لك مالوفا لا تنكره بالعكس بتلاقي واحد جاي بعربيه استيراد ولا حاجه ومعلق النمر ولا معلق البتاع برغم ان نمر متعلقه معلق اليافطه الانجليزي اللي جايبها من البلاد اللي جايه معاها مع السياره دي من من بلاد ليه ده حتى اصبح دلوقتي حتى المحلات حتى لو عايز يكتب مثلا كلمه كلمه هي اصلا الانجليزي بيكتبها بالعربي مثلا يقول لك shoes محل shoes ما تقول يا اخي محل احذيه ايه اللي هيحصل لك يعني الناس يقول لك سوبر ماركت ما تقول بقالة ايه اللي هيحصل لك يعني انك انت تعمل كده الاسماء اللي على المحلات كتير اجنبي ويتمدح بذلك ما يعملش الكلام ده واحد عنده انتماء صحيح الذي عنده انتماء صحيح ينشر قلبه اشد النفره من ان يوافق اعداءه حتى في مثل هذا وزي ما بقول لك يبقى قبيح حتى ان هو يترجم الكلمة الأجنبية دي بنفس الحروف العربي وانت تقراها بالحروف العربي بنفس النطق بتاع اللغة الأجنبية يعني مرة كنت في بعض البلاد العربية واحد عزمنا على عشوة في ايه في مطعم فلما ببص على المطعم مكتوب ويلكم المطعم اسمه كده ويلكم بالانجليزي اه مرحبا يعني ولقيت مكتوب بالعربي ويلكم ما هي ويلكم لما تكتبها بالعربي هتبقى ويلكم قلت ويلكم ده احنا هناخد علقه بقى مش هنتعشى النهارده فبقول له ويلكم ده ده يبقى المطعم ده اكيد غالي يعني اكيد القرموط بالشيء الفلاني في المطعم ده رايح فين ده بتندر يعني سبحان الله قاعد على الترابيزه طول الاكل عمال استغرب من هذا البني ادم اللي كاتب القصه دي قبال بعضها فده نوع من الاختراق ودي وهذا له قصه طويله داميه دامية حكيت هذه القصة مرارا على فترات يعني متباعدة ولا أريد أن أخرج كثيرا عن الموضوع وأنا أخرج وأخرج وأرجع بس لو دخلت في السكة دي ما أظنش أن هذا أرجع لو أردت أن أحكي كيف وصل الحال بنا إلى هذا الأمر فأنا الحقيقة أناشد يعني وأرجو من كل رجل تورط في هذا أن هو يغير العنوان يغير العنوان وي... ما لم يقع طبعا بكل اسف عليه ضرر لان قد يكون ال... ال... الاسم بقى ماركه مسجله بقى الاسم مشهور ما يعرفش يغيره بكل اسف يعني فانا ارجو ان اذا كان الامر مطاقا وانا اعتقد يعني من له انتماء صحيح لن يتوقف في هذا الاستثناء اللي انا بقوله سيغيره جزما على الاقل يا اخي في التيشيرتات والحاجات دي حاول ما ايه حاول ما تلبس ولادك حاجة عليها حاجة بالانجليزي حاجة بالفرنساوي حاجة بالكلام ده يبقى على الاقل حاجة سادة يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث ده بقى ايه بيقول ومن تشبه بقوم فهو منهم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري فلما يكون بقى شيء من أعياد الكفرة لا يحل للمسلم أن يخرج يكثر سواد المشركين ولا أن يحتفل بأعيادهم بل حرم العلماء أكل أكل كل مطعوم يقوم العيد به زي الفسيخ يشم النسيم حرم العلماء بيعه في هذا اليوم لأن يوم شم النسيم ده يوم معروف معلوم يعني ممكن تأكل قبله أو تأكل بعده لكن تأكل في يوم هذا الشم لا يجوز لا يجوز أن يبيع ولا أن يأكل ما يجيش واحد يقول لي لا الاكل مباح لان الفسيخ حلال لا الفسيخ وسيخ في عين من احل الفسيخ ها زي ما بعض العلماء قال مش ده مش كلام هذا كلام بعض المتاخرين الذين يرون حرمه اكل الفسيخ اصلا على اساس ان الفسيخ لما بيتحط في الشمس ويتنفخ يصير جيفه مش تقول لي السمك حله الميته لا هو ما عادش ميته صار جيفة بسبب الصديد والدم المسفوح في جوفه والذي حرمه من العلماء حرمه كده لكن انت لو لو تجيب بقى انت السمك وتكسره بالملح في بيتك والكلام ده لا باس بذلك لكن ما يتحطش بقى في الشمس وعفن وبعدين تيجي بقى تخلله وحاجات زي كده فيبقى كل طعام يقوم به هذا العيد يحرمه العلماء ويؤثمون صاحبه سواء كان آكلا أو كان يعني بائعا كذلك البيض البيض حلال بناكله كل حاجة بس في اليوم ده لا لا يباع ولا يؤكل في الحدائق والكلام ده لكن لو واحد عنده شاري البيض مثلا ولم يخطر بباله انه يروح شم النسيم ولا الكلام ده وعايز بيض راح اشترى كرتون البيض ولا حاجه حتى لو كان في يوم شم النسيم فهذا جائز له ليه لأن العيد لم يقم بفعله ده هو هيروح ياكله في بيته لكن ياخذ البيض ويقعد ياخذ معاه الألوان ويقعد يلون البيض والكلام ده كل هذا حرام والقصد من هذا حفظ شخصية المسلم لا تذوب شخصيته في شخصية عدوه احنا النهارده في زمان اختلطت فيه الأزياء واختلط فيه كل شيء حتى أن المسلم لا يستطيع أن يؤدي حق المسلم على المسلم في بعض الأمور ليه؟ مش عارف ده يطلع ايه كله لابس بدله وكرافته وكله لابس مش عارف ايه وكله حليقه والكلام ده انت لو عايز حتى تقول تقول لواحد السلام عليكم ومش باين عليه اي علامه انه مسلم بسبب اختلاط الازياء هتقول له السلام عليكم ازاي وما فيش حد يستهين بالقاء السلام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه والله لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شيء ان فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم هي دي شويه دي يعني السلام ده سلم لدخول الجنه اهو شيء السلام صار سلما لدخول الجنه تشميت العاطس مثلا قاعد واحد معاك في مواصله ولا حاجه وعاطس ومش باين عليه اي علامة تدل على انه مسلم حتى لو كان حليقا حتى ما فيش في وشه علامة صلب تقدر تقول ايه ده مثلا مسلم مش عارف لا تعرف كنهه حق المسلم على المسلم تشميت العطس لان لان تشميت العطس فيه دعاء فيه دعاء آه في سنن ابي داود ان اليهود كانوا يتعاطسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل نفسه بيعطس وهو لا بيعطس ولا حاجة رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله شوف لئام من زمان لئام حتى تشوف عمال يتلائم بس يتلائم على مين هذا النبي عليه الصلاة والسلام فيقوم يعمل نفسه بيعطس عشان يقول له يرحمكم الله فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ايه مستجابة وكده وهم عارفين ولاد الذين دول عارفين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم عارفين القصة تمام والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح لو آمن بي عشرات من اليهود لآمن اليهود جميعا فعايزين بقى الرحمة وهم عارفين ان دعوته مستجابة والكلام فما كانش يقول لهم يرحمكم الله إنما كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم واحد يقول طيب ما هو ده دعاء بالهداية برضه نقول ما فيش مشكلة انك انت تدعو لأي حد كافر بالهداية ما فيش أي مشكلة لكن لا تدعو له بالرحمة فالرحمة دي لمن آمن بالله ورسوله بس كما قال تعالى والآخرة عند ربك للمتقين إنما أنك تدعو لكافر بالهداية والكلام لا هذا لا شيء فيه فالصلاة يعني عايز أقول في النهاية والكلام في قصة بقى التشبه والكلام ده كلام كثير لكن طالما جت المسألة دي والبيهقي الذي روى هذا ال ال الأثر نقل أو جعل أن هذا مكروها ليه؟ لتخصيص يوم بمطعوم لا سيما إذا كان هذا اليوم الذي سنه إما كافر وإما من أهل البدع وجعل هذا الأكل في هذا اليوم علامة على يعني المذهب حينئذ لا يجوز للمسلمين أن يخصصوا هذا اليوم حتى لو كان بشيء مطعوم يعني المسألة مش في العبادات بس ما فيش واحد يقول لا احنا نهبهم في العبادات لكن الطعام حلال ومباح والكلام ده لا حتى لو كان في مطعوم ولذلك فالبدع تقع في العبادات وتقع في العوائد ايضا العوائد اللي هي جمع عاده ممكن البدعه تكون في العاده حتى لو كانت خارجه عن الشرع نعم سلوك نعم احسنت وانما يكره الاكل فوق الشبع واللبس على وجه الاختيال والبطر يبقى اذا اللي بيقول لك كل لكن لا تشبع وطبعا في حديث يعني مشهور قوي قوي عند الناس وبيقولوه ليل نهار والكلام ده نحن قوم لا نجوع ها لا ناكل حتى نجوع ولا ايه واذا اكلنا لا نشبع هذا هذا لا اصل له ها هذا لا اصل له وعلى على النقيض بقى على النقيض بقى يقول لك الوعاء يستغفر للاعقه ده رواه ابن مفجوع ها ما تلاقيش حد يرويه يعني يستغفر للاعقه لا انما الذي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان باصابعه يمسح القصع هو ده اللي صح لكن لعاء يستغفر الى العقد فيه معنى ليس في معنى مجرد مسح الايه؟ الصحفه التي كان ياكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما الذي صح كما صححه الترمذي وغيره ان يجعل المرء الاكل على ثلاثه اثلاث، ان يجعل معدته معدته على ثلاثه اثلاث. يجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. ما يملاش الاربع تتلات اكل ويجي يقوم مش عارف مش عارف يسلب ظهره وبعدين يجي له كرشه نفس مش لاقي حتى فما يجيش واحد يقول لي طب هو ثلث لنفس ازاي يعني واحد بيتنفس من المعده بتاعته بنقول لا ما هي المعده دي قد كده ممكن تاكل خمسة كيلو فيها تقوم منفوشه كده ضيقت على الرئه تيجي الرئه عشان تتمدد تاخد راحتها في النفس دي لا المعده كسر عليها داخل على الحيز بتاعها فمش عارف يتنفس مش ان النفس في داخل على الامعاء والكلام على المعده لا في حدود علمي ارجو ان ما اكونش بلبخ برضه في في المعلومات اللي ماليش فيها ان المريء بينطبق بعد ما الواحد بيخلص اكل المريء بيتقفل تلقائي كده يعني كما خلقه الله عز وجل ما بيفضلش زي الماسوره مفتوح انما بيغلق على طول ما لا ينفتح الا لما تيجي تاكل ولذلك لما تيجي تاكل بعد مده كده تحس ان اللقمه واقفه في زورك وانت بتحس باللقمه وهي ماشيه في المريء عضلات المريء عماله تدفعها تدفعها الى المعده واحيانا ما تعرفش تسلك المسائل فتشرب لك ميه ولا تشرب لك حصيش عشان تزق الايه اللقمه دي على ال فهو المقصود بثلث لنفسه ان يترك حيزا بالاضافه لان الشبع مشكله كما نقل عن لقمان الحكيم آآ آآ انه قال لابنه يا بني إن إن إن المعدة إذا امتلأت نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة عشان كده في الصيام اللي عايز يبقى نشيط في القيام ياكل ايه العلقه حاجه بسيطه كده يسكن بيها الجوع وبعدين بعد ما يصلي يبقى نشيط جدا لو صلى وهو متخفف لكن اول ما بيملاها على طول زي ما بيقولوا بقى يقول لك الدم ساب المخ ونزل على الايه نزل على المعده هو الراجل كبسه فتبص تلاقيه عنده دوخه واخد بالك ازاي وعايز ينام ومش عارف يفتح عينيه ولازم ياخد له تعسيله التعسيله بتاعته دي لحد ما ايه لحد الساعه واحدة ولا بتاع يضيع عليه القيام يقوم ما يعرفش يصلي تهجد ولا يكمل صلاه بالليل ولا كلام مشكله عليه فيبقى الناس بقى اللي فاهمين القصه ديت يعرف ان الشبع ان الشبع مدعاه للخروج عن الجاده السويه الشبع مباح أن يأكل المرء حتى الشبع مباح مش حرام لكن لا يجعله عادة والأكل فوق الشبع في فيه يعني قصة رواها الإمام البخاري رحمه الله ولكن يعني نذكرها إن شاء الله في الدرس المقبل حتى لا يعني نضيع بقى بقية الوقت لا أقول نضيع حتى لا ننفق بقية الوقت في الكلام ونضيع الصلاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين